السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأسأله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ويجمع لنا ولكم بين العفو والعافية في الدنيا والآخرة ويحفظ لنا صحتنا ويحفظ لنا أعمالنا ويتقبلها منا نسأل الله أن يستعملنا وإياكم استعمالا مقبولا ويشرفنا وإياكم تشريفا مشهودا غدا يوم القيامة واجعلنا وإياكم ممن تعرف في وجوههم نظرة النعيم ويسقون من رحيق مختوم لابن الجوزي بيقول عنهم وجوه تخبر عن القلوب إخبار العنوان حرسوا الوقت باليقظة وحفظوا الزمان وشغلوا العيون بالبكاء والألسن بالقرآن وشغلوا العيون بالبكاء والألسن بالقرآن فإذا رأيتهم يوم الجزاء رأيت الفوز العظيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم وجوه ما توجهت لغيري ولا استدارت وأقدام إلى غيري ما يرضيني ما سارت وعزوم لغير مرضاتي ما ثارت وقلوب بغيري قط ما استجارت وأفئدة بغير ذكري ما استنارت ولو رأت عيون الغافلين ما أعددت لهم لحارت من فضل عظيم وملك جسيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أشرقت وجوههم في الدنيا بحسن المجاهدة وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب والمشاهدة يا سلام وتشرق وجوههم يوم القيامة بالقرب والمشاهدة أشرقت وجوههم في الدنيا بجريان الدموع على الخدود وتشرق غدا في جنات الخلود فإذا رأيتهم في سرور ما فيه ما يضيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم يا له من كأس مصون تقر به العيون يقول له الملك كن فيكون إذا شربوه لا يحزنون إذا استوعبوه لا يسكرون نعيمهم لا كدر فيه ولا هموم يسقون من رحيق مختوم شراب قد حلا وطاب كأس يصلح للأحباب نعيم من فضل الوهاب لذة الدار ودار الشراب كمل الصفا وزال العتاب طاب الوقت ورفع الحجاب صفت الحال وفتحت الأبواب زار المحب وسمع الخطاب ثم فرح القوم بقرب القيوم يسقون من رحيق مختوم زال العنا عنهم وأقبل الروح والفرح وارتفعت الهموم عن الصدور فانفسح الصدر وانشرح ورضي الرب فأعطى المنى وأولى ومدح وطاف عليهم الولدان بالأكواب فيا لذة الشراب ويا حسن القدح واستراح من التعب من كان يسهر ويصوم يسقون من رحيق مختوم فنسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ونكون ممن يتنافس مع المتنافسون كان يقول أيها الغافل ربح القوم وخسرت وصاروا إلى الحبيب وما سرت وقاموا بالأوامر وضيعت ما به أمرت وسلموا من رق الهوى واغتررت فأسرت فالدنيا تخدمهم والسعادة تقدمهم حين يحشرون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشوقنا وإياكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال هذا الكلام للإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه وهو يستعمل قلمه ويستعمل ما آتاه الله للدار الآخرة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحسنى والزيادة ما زال حديثنا عن الحسنى عن الجنة اليوم نتكلم عن فهرس سريع هذه الفهرس كأنه إطلالة على الجنة وما فيها صفة الداخلين إلى الجنة يا ترى الناس لما يخشوا الجنة هيكون شكلهم عامل إزاي ووصفهم هيكون إزاي أما السن فتلاتة وتلاتين سنة وأما الصورة فصورة آدم وأما القلب فعلى قلب أيوب القلب على قلب أيوب وتخيل بقى الجمال والرضا جمال القلب الأيوبي وعلى لسان محمد شوفوا بقى عفة محمد وجوامع الكلم ورحمته في كلامه صلى الله عليه وسلم وأول ما الناس تدخل هيخشوا وهم جرد لا يوجد عليهم شعر لا شعر على أجسادهم وسبحان الله فلا يوجد شعر وبرضو الرجال يدخلوا الجنة وليس على وجوههم شعر مرد فما فيش شعر مش هيكون في لحيه في الجنة طبعا في ناس مش فارقة معاهم لأنه لم تكتسي وجوههم ولم تتزين في الدنيا بسنة نبيهم نسأل الله أن يحفظ من يتسنن بسنة نبيه ويلهم من لم يتسنن بالسنة سبحان من زين الرجال باللحى ايه الجمال انه يكون بدون لحية المرة السبعمية بعد الألف العقلية اللي احنا بنحكم بيها في الدنيا والنفسية دي هتتغير أنت وأنت ستنشأ تنشئة أخرى هذه التنشئة تصلح أن يتغير مذاقك غاي الشيخ كشك في دعابته لما واحد بيقول له كلمة جميلة أوي بقول له هو في فسيخ في الجنة قال له يا ابني هو أنت رايح ترمم فيعني على قد ما هو كان بيدعبه في الجواب بس كان إجابة عفوية لذيذة أحيانا كده في بعض الناس يكون المذاق مختلف عنده يقول لك يعني ايه في في الجنه رمان انا ما بحبش الرمان على فكره ما هي النفسيه ديت هتتغير ان يدخلك الله الجنه تجد ما طابت نفسك وتلذذ تلذ الاعين خلاص تلذ نفسك كل حاجه انت تتلذذ فيها هتلاقيها موجوده بس انا ما بحبش كذا هتعرف لما تدخل فنسال الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة يدخلون الجنة جماعات يعني جماعات أنت في الصلاة بتقول إياك نعبد وأنت بتصلي الوتر لوحدك ممكن تكون بتصلي الوتر لوحدك وبتقول نعبد دايما تستحضر إنك مع أخوك تستحضر إن المرء بإخوانه يا جماعة شعور انك تكون عندك الشفقة والرحمة على المسلمين وانك فرد منهم شعور يا جماعة عالي قوي قوي قوي للي بيطبقه يا جماعة اصل الشعور ده ليه ترجمة النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقول لك انت علاقتك مع اخيك المسلم عاملة ازاي كمثل الجسد الواحد يعني انت واخوك عامل زي صابع رجلك مثلا وعينك وودنك لو صابع رجلك الصغير وجعك جسمك كله متفاعل ومش عينك بقى وودنك وايدك ملهاش علاقة احنا ملناش دعوة ده ديت صابع صابع لا لا لا لا فلو صابعك الصغير ده قال لك ده احنا انت على فكرة صابعك ساخن انت يا ابني سخن انت درجة الحرارة عندك عالية ظهرك ولع مش هنيجي بقى نقيس لك نلاقي بقى ان الظهر بس اما الايد والعين والرجل مالهمش دعوه لا تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى الكل يتفاعل بس ده مين اللي بيحصل يا جماعه مع المؤمن بس مع المؤمن اللي حاسس ان اخوه ده حته منه يا جماعه شعور انك تعيش في المسلم وتحب المسلمين ماشي كده تبخ سعادة على أي مسلم بيقابلك في الحياة ده شعور عالي أوي أوي أوي بيخليك نفسية مختلفة ومعاني حاجة كده عالية أوي مش أخويا اللي هو ابن أبي وأمي لأ أخوك عشان هو مسلم سبحان الله حياتك بتتغير وأمور بتتغير سبحان الله كنت راكب مع واحد كده ففي واحد راح قطع عليه كده بسرعة وقعدت تعدية كده يعني بذيئة خالص يعني ففي حد اتضايق يعني من اللي راكبين فالتاني ده بكل هدوء فقال لي يا سبحان الله إذا لعله لو هو فعلا مستعجل لعل عنده مشكلة كبيرة لعل بيلحق زوجته في مستشفى ولا حاجة لعل لعل لعل أو لعل الله يهديه ولد واخد العربية من والده لعل شعور لعل ده وهو قاعد عمال يستحضر إحسان الظن الهادي ده تلاقيه عند إشارة المرور وواحد تاني عاوز يجري وبتاع والكلام ده كله فسبحان الله تلاقيه يهدى كده يقول له اتفضل يا عم ليه تخليه يتفضل ما انت تعدي وتاخد انت طريقك والله يعني انا عارف ان هو فاته امر خلاف الاولى وان هو اخطا بس ايه اللي هيحصل يعني ان اخوك تعين الرجل على دبته لك صدقه سيبه يا عم يعدي يعني ايه اللي هيحصل يعني هو اللي هيعدي الاول ده هيكون دخل الجنه من الباب الايمن ما تخليك هادي كده في ناس بتبقى موتره متوتره جدا حاسه ان لو واحد خد بس قرص العربيه شويه وخد مكانه بس خلاص خد ورث والدته منه وخناقة وحاول أجيبه ولازم أعلم عليه وأسبقه وأعمل ويا أنت عايش الشعور ده أنت للدرجة دي فاضي من جوه فشعور إنك تبقى عايش بالمفهوم إياك نعبد ده تبقى قاعد بتعبد لوحدك بس مستحضر إنك مش لوحدك أنا مع أنا مسلم سبحان الله السلامة دي بقى يا جماعة عاوزة عاوزة إيمان عالي وعاوزة تربية بيتوتية صحيحة إنك تتربى تربية كويسة يعني أنا كنت مولود في قرية القرية دي لو في واحد مات في الشارع أو واحد تعب أو في مستشفى والكلام ده كله ممنوع التلفزيون يتفتح انت بقى طفل وعاوز تتفرج على ماتش كوره ولا كابتن ماجد لا كابتن ماجد ولا كابتن مجدي خلاص في دلوقتي تلات أيام ممنوع إن التلفزيون يشتغل طب الراجل ده في آخر البلد يعني لا جارنا ولا أي حاجة عيب ممنوع فمهم جدا مع الإيمان يكون في بيت كده يكون أنت متربي في بيئة بتطلع المعاني ديت منك المعاني دي عشان انت ممكن تبقى ايمانيا كويس وعبد كويس بس ما تربطش على ال السلوك النفسي دوت الشعور انك تحترم جارك ان عمه عم يقول لك حبيب قلبي الصوت انك تتكسف وتتحرج وتقول له انا اسف يا عم فما بتربي ابنك على المعاني الراقية ديت غير ما بتعال... بتقول له لو اي حد كلمك قول له انا بلعب في بيتي وما فيش حد ليه كلمة عندي ما هو الجرأة دي هي دي اللي بتخرج جيل بعد كده ما بيحترمش الجيران هي دي اللي بتخرج جيل بعد كده ما يعرفش يعني ايه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصون يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه هيجي في يوم من الايام يقول لي والجار لي الربع الجار ليه التمن ده انا جاري معرفش اسمه معرفش اسمه ده انا بحاول اركن الاول عشان هو ايه ما يلاقيش مكان ويركن في الشارع التاني ما شاء الله عليك تؤجر بنيتك فيوم القيامة من جمال الناس اللي داخلة الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول دفعة داخلة سبعين ألف السبعين ألف دول إيه اللي بيحصل بقى سبعين ألف يدخلوا الجنة على قلب رجل واحد لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ماسكين في إيدين بعض داخلين زمراء يا سلام أول زمرة تدخل الجنة وقيل مع كل ألف سبعين ألف دي ناس بقى داخلة يا جماعة عارف عم تكون انت كده في المطار وجاي وفي واحد لواء زميل والدك بقى وحاجة كبيرة قوي مستنيك فبيعديك كده من الايه من ناحية اليمين كده بعيد عن الجوازات وهو يخلص لك كل حاجة يوم القيامة في ناس هتعدي بلا حساب ولا عذاب انتوا يا جماعة انا يعني عارفين مفهوم يعني ايه بلا حساب؟ يعني انت تطلع كده من تربتك اه توكل على الله اعدي طيب انا بالنسبه ليوم الح... بالنسبه لحسابي انا انا كنت بعمل كنت بتفرج كنت غلطت لا لا انت من ضمن الناس اللي هتعدي انا اه يعني انا مش هقف وال... لا لا انت لا حساب ولا عذاب عدي يا على المعنى دوت يا جماعه ما الواحد يعيشه فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول دول بيخشوا الجنه لا حساب ولا عذاب اللهم اجعلنا منهم وأول واحد يدخل الجنة يكون النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما يخشوا الجنة يقولوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ويقولوا إيه وآخر دعواهم أن الحمد لله يا سلام كله قاعد بقى يحمد ربنا ويقول مين اللي هو بيحمدوا اللي جابهم هنا لأنهم يعني عرفوا كويس قوي إن الموضوع مش بمجرد أحمدهم لا لا لا الموضوع أكبر بكتير من هذا العمل سبحان الله يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قاعدين بقى يستحضروا يقولوا يا عارف كده عما تبقى انت في ثانوي وفرق معاك المستوى الرفيع كنت زمانك دلوقتي جايب صيدلة المنيا ربنا كرمك ودخلت طب اللي ايه طب عين شمس على ايه يقول لك على درجة هو برضو يوم القيامة لما يلاقي ان هو دخل الجنة على ايه يقول لك بعد ما خلصت صلاة الوتر ليلة 23 رفعت ايدي كده وقلت استغفر الله استغفر الله اللهم اغفر لي ما تعلم ولا يعلمون فكنت أنا فكتبت في اليوم ده إني من المستغفرين بالأصحاب فعديت فعما يشوف اللقطة دي فيقول إيه يا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن هو تصدق غرس نخلة ليتيم عمل سقيا ماء لفقير كفل معلمة قرآن لمدة سنة هيجي يوم القيامة يقول له إيه عديناك عشان الموقف ده هنا يقول بقى لولا أن هدانا الله وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله يا عديت سبحان الله وأول ما يخشوا الجنة يسمعوا النداء إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا الحديث اللي ذكرناه قبل كده والأبواب بقى يشوفوها ثمان أبواب مفتحة لهم الأبواب وما بين مصرعين الباب أربعين سنة ولا يأتين عليها يوم وهي كظيظ من الزحام الدرجات بقى تدخل بقى تلاقي الدرجات ولكل درجات مما عملوا دخول الجنة بالرحمة والفضل والارتقاء في الدرجات بالعدل يعني انت تخش الجنة برحمة ربنا لكن تطلع درجة معينة ده عدل بقى ما انت مش هتيجي تقول انا عاوز اقعد مع مؤمن آل فرعون ولا عاوز اكون انا جنب جويريه بنت الحارس لا ازاي انت تبقى جنب جويريه بنت الحارس الدنيا مش هتمشي كده انت تخش الجنة ماشي لكن تقعدي بقى مع زينب بنت جحش ولا تقعدي مع ام سلمة لا ده انت استني بقى تعالي نشوف الملف بتاعك ايه اه ده انا وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت وكنت اه لا ده انت تطلعي طبعا انت اصلا ده هم منتظرينك ده انت هتكوني اول جارة ليكي فاطمة بنت محمد فالمعنى ده الانسان عما يعيشه شعري كده انك تكوني بجوار زوجة عثمان ورقية عاوزة ايه انت معنى اكتر من كده فالدرجات بقى مية درجة كل درجة بينها وبين التانية زي ما بين السماء والارض يعني احنا مش بنتكلم في الدور التاني احنا بقى يا جماعة بنربي ولادنا ان هم في الدنيا يطلعوا الاوائل طب وفي الاخرة بس تدخل بس انت الجنة لا علمه إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى رب ابنك دايما إن يكون عنده الشغف يطلع الأول في الآخرة ويكون كلامك ده مش كلام يكون كلام ليه عمل زي ما انت بتقول له انا هربيك انك تطلع الاول في الدنيا وجايب له احلى مدرسين فيزياء واحلى مدرسين وتدفع دم قلبك وموديه مدارس خاصه وتسافر بره كمان ما شاء الله عليك عشان ابني يبقى بس في الانجليزي كويس وفي العلوم يبقى اكوس ومش عارف ايه يبقى اكيس وقاعد تكيس في الولد عشان يطلع ايه كيس وفطن في كل حاجة جميل قوي اللي انت بتعمله ده لكن هو السؤال بقى المهم بقى حضرتك انت عما كنت بتقول له بقى انا سميتك صهيب عشان تطلع كويس وتبقى زي صهيب الرومي ايه المدخلات اللي انت حطيتها فيه عشان يطلع صهيب الرومي هو انا شفت المدخلات عشان يطلع رومي لكن انا ما شفتش المدخلات اللي تطلعه صهيب فين بقى المدخلات اللي تطلعه صهيب ده القرآن بنقول له هنخلي القرآن في الأجازة عشان ما ياخدش وقت منك صح مش في ناس بتعمل كده تقول له هنسيب القرآن للأجازة انتوا عارفين اللقطة دي بتعمل ايه في الولد عارفين بتعمل ايه في الولد أول لقطة بتعملها فيه إن بيخلي القرآن ملوش قيمة عنده لأن في وقت الجد القرآن احنا مش فاضيين له وقت الجد مفيش حاجة اسمها القرآن مش انت يا أمي كنت بتقولي لي القرآن إذا دخلنا ندخل الدراسة مفيش قرآن هو ده فالموضوع يبقى في الجامعة وفي المدارس مفيش مجموع وفي البيت مفيش وقت لا يعلو فوق صوت الكيمياء صوت خلاص انتهى احنا دلوقتي عندنا فرمة فدخلنا الفرمة لكن القرآن يا ريته يا ريته يدخل يكون في درجة المستوى الرفيع سبحان الله في يوم من الأيام علمني شيخ كان معايا مجموعة كده تقريبا في 2002 كده 2004 لا 2004 2005 فشباب في ثانوي وكنت مهتم بالنصح ليهم ومتابعتهم يعني فسألت شيخي مرة قلت له تنصحني أعمل إيه معاهم فقال لي كلمة سبحان الله أحسب إن إحنا وفقنا معاهم فيها وصار لها ما بعدها قال لي خلي الدين عندهم مادة هو عنده كم مادة عنده سبعة بقى من النهاردة في تمانية وفي للمادة ديت فيها حصص وفيها امتحانات وفيها كل حاجة فيها متابعة وفيها زي بالظبط كده مادة الإنجليزي مادة العلوم مادة الأحياء مش هو عنده مادة الأحياء اه بياخد من مدرس اه طبعا دي الرواية الحسنة في رواية صحيحة فيها إجماع إن هو بياخد درسين في الأحياء فالمهم يعني إن في درس بيتاخد اه والدرس ده ثلاث حصص في الأسبوع ويوم الجمعة امتحان وفي متابعة من الوالد والوالدة وحل الواجبات والمستر ولا بقى المدرسة ولا المدرس المهم في وفي مدرسه وفي مش عارف ايه الدين ياخد بقى ايه طبعا دي الحد الادنى بالمناسبه عشان تبقى انتوا عارفين الحد الادنى للي عاوز ابنه يجمع بين الفلاح الاخروي والنجاح الدنيوي ده الحد الادنى ان هو يعمل كده في ناس بقى مش مخليه الدين ماده في الاجازه وبالتالي عم تيجي الاخره تيجي الاجازه يا ابني انا نفسي كده تمسك مصحف يا ابني وما تشوف لك اي حاجه لا طبعا يا ماما انت شايفاني انا مضغوط جدا طول الدراسه طب نعمل ايه نبحبحها شويه على عمر فنعمل ايه يا عم عمر عمر نسيبه اول اسبوعين لانه طالع يعني مكبوت فيها لسه مخلص كيمياء والكيمياء دي عملت له كيمياء فطب نعمل ايه بقى لعمر سيبه شويه معلش طب نسيب عمر اسبوعين وبعد الاسبوعين آه نطلع بقى الساحل بقى عشان نزيل الكيمياء والبهدله اللي حصلت في دماغه دي مسكين شايف شايف ده ضعف ازاي يا عيني الولد نفسه يروح الساحل طب نوديه الساحل نقعد اسبوع نرجع بقى من الساحل بصوا بقى سيبوه يتنفس اسبوع كمان لان خلاص كلها اسبوعين وهيبدا ايه يدخل لان هو داخل على مس... داخل على عنق الزجاجه ايه عنق الزجاجه ده داخل تانية ثانوي تانية ثانوي ديت اللي بت... بت... بتقول الانسان هيخش الجنه ولا هيخش مع ابو لهب فطبعا لازم ايه نلحقه بسرعه طب هنلحق ايه طب القران ما في طب بص كده اسال الشيخ كده يا عمو الشيخ ممكن يبقى الاسبوع الجاي يجي يوم الجمعه بس وينتهي الموضوع على ايه ان عمر ما شافش الشيخ او اتعرف عليه كده يوم الجمعه وكلوا مع بعض زلابيا كده والدنيا انتهت خلاص ويجي الجمعة الجاية يلاقي الشيخ وهو تحت البيت كده من انتركم كده لا والله أنا معلش بس عمر تعبان النهاردة وانتهى الموضوع ونرجع بقى تاني دوامة بقى تانية ثانوي طبعا تانية ثانوي دي هتقابله امتى في جامعة ما ينفعش تيجي في تانية دي تعمل اي حاجة لغاية ما يخلص تالتة واول ما يخلص تالتة اتقي الله بقى خلاص دخل الجامعة خلي بالك بقى يبقى سنة طب ده غير ثانوي احنا دخلنا بقى الطب نركز بقى خلاص اللعب اللي كنا بنلعبه في ثانوي انا كنت بلعب في ثانوي يا امي ده انا دخلت انا دخلت المستشفى 100 مره بسبب الاغماء بتاع المذاكره عشان كده كتير من الاهالي لن يغادروا يوم القيامة إلا هم بيتحاسبوا على الأمراض النفسية اللي غرسوها في ولادهم وهم بيعملوا لهم صنم الإله اللي اسمه التعليم ده سبحان الله بحجة المذاكرة وبحجة التعليم مرضوا العيال والأولاد اللي بينتحر واللي بيبقى خلاص ما فيش لا تذاكر في ناس خلوا ولادهم كأنهم ما خلقوا إلا للكتاب والنهاردة بيشكروهم بيشكروهم ظاهرا ولكن أرواحهم بتلعن الوقت اللي قضوه بالطريقة دي طبعا ليست هذه دعوة للتسيب ولا تهميش العلم إن شاء الله مثلكم فاهم كويس أنا بتكلم في التوازن بتكلم فين في, في الآفة اللي موجودة لا أتكلم أبدا في التهميش فالواحد عما يدرك المعنى ده يدرك كويس قوي إيه اللي أنا بعمله مع ابني فهل أنا كنت بخليه ياخد الدرجات في الدنيا ولا وياخد بقى كورس ألماني عشان يدخل إيه يتفرم صح أما يدخل طب جميل قوي ياخد بقى كورس ياخد بقى حصص مع عالم ولا على شيخ عشان يفهم دينه على فكره يا شيخ على فكره انا مدخله بنتي طب عشان تخدم دينها طب هي لو دخلت علوم ممكن تخدم الدين لا هتخدم ابو لهب احنا هنضحك على بعض طب تفهم دينها عشان تخدمه طب هي عارفه ايه بقى ده ممكن تبقى داخله الطب ولغايه دلوقتي مش عارفه ثلاث اربع ادله على ايه وجوب الحجاب وتقول عشان تخدم دينها ربنا يسترنا طيب هل انا بقى بحفظه القران او هعلمه عشان يجي يوم القيامه اقرا وارتقي فان منزلتك درجتك عند آخر درجة كنت بتقرأها كنت عند آخر آية كنت بتقرأها أقول لك يا شيخ وما تزعلش منا آه مفيش وقت للكلام ده ما قلنا لك لا صوت يعلو فوق صوت الكيمياء لكن خلي بالكم دي فواتير وهتتحاسبوا عليها هتتحاسبوا عليها في الدنيا وقدام عينيكم وهتتحاسبوا عليها في الآخرة صحيه عادي جدا الساعة ستة ونص عشان يلحق الباص واوعي تصحيه ستة الا ربع عشان يلحق الفجر بحجة ايه ان اللي لسه صغير لسه في تانية ابتدائي مفيش الصلاة مش واجبة عليه مفيش مشكلة بس خليه يتربى ان الباص واجب عليه وان المدرسة واجبة عليه لكن الفجر مش واجب عليه بس بكرة هتتحاسبي على المشاريع دي وهتشوفيها في يوم من الأيام لو ما فقتوش فالدرجات 100 درجة بقى ولكل درجات مما عمل تفتح بقى أبواب الجنة وأنت شايف الدرجات دي بقى كده والباب وتلاقي الأرض لبنة من ذهب ولبنة من فضة إيه ده يا جماعة إيه ده شوف كده الأرض إيه جمال الأرض دي لبنة من ذهب طوبة من ذهب ولبنة من فضة وميلاطها الطين مسك والتراب الزعفران الحصباء الحصى الصغير اللؤلؤ والمرجان من يدخلها ينعم لا ييأس يخلد لا يموت لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ايه الجمال ده بقى والأنهار أربع أنهار وأعظم الأنهار الكوثر سبحان الله والحور اتكلمنا على النساء في عفتهن قاصرات الطرف في حسنهن يسطع نور في الجنة الدنيا تنور كده في الجنة كده لقطة كده زي البرق كده فيرفع أهل الجنة رؤوسهم ناس حيرانة كده مستغربة ايه في ايه في ايه في ايه ما فيش يا جماعة ده واحدة بس تبسمت لزوجها يعني ايه يعني الموضوع زي ما كانت بتتبسم في زوجها وكانت ما شاء الله برضو بتنور الدنيا كلها أدنى أهل الجنة أدنى أهل الجنة اتكلمنا عليهم الراجل يقول وجدتها ملأى يا رب وقد أخذ الناس منازلهم وأخذوا خلاص أخذتهم وأخذوا الأعطيات بتاعتهم سبحان الله ربنا يديله قد ما يتمنى عشر مرات وقيل خمسين مرة الشجر يا جماعة اللي موجود في الجنة الراكب لو واحد راكب حصان وبيجري يسير الراكب تحت ظله مئة عام لا يقطعها يعني انت عجب يا جماعة انت عارف يعني ايه يعني انك تقول سبحان الله بحمده يعني نخلة في الجنة شجرة في الجنة شجرة في الجنة شجرة في الجنة الظل بتاعها مئة سنة أنا ماشي ده اللي بيشوف شجرة عاملة بس يعني شبه الشمسية وظل كبير الناس بتروح الغابات عشان تشوف الظل الظل الجميل الكبير ده ده دي شجرة واحدة امال بقى الفردوس هيبقى فيها ايه سبحان الله الأنهار قاعدة تتفجر من عند الفردوس شوفوا واحد لابس اسورة اسورة زي ساعة كده يعني لو ظهر السوار بتاعه لطمس نور الشمس كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب هو احكي لنا عن الفاكهة أخبار الفاكهة إيه؟ طبعا دي كده يعني احنا بنحاول يعني نحكي من بعيد الفاكهة عبارة عن إيه؟ أول حاجة الفاكهة زوجان يعني إيه زوجان؟ يعني من كل فاكهة زوجان نوعين أي أي فاكهة هتلاقي فيها نوعين الله الله طب انا هحتاج ان انا اطلع يعني مثلا المانجا لازم يبقى فيه خطاف كده وتطلع تجيبها ومش عارف التمر لازم نطلع له كده لا لا لا قطوفها دانيه ايه ده انت تطلع ايه ده بقى خلاص انت مش تعبت في الدنيا ما قلنا كفايه تعب خلاص كله يجي يقرب منك وذللت قطوفها تتذللك العنب يتذللك كل حاجه تتذلل لغايه عند حضرتك ان قام ارتفعت بقدره وان قعد تدلت له تذليله وتدليله بس أنا بخاف الصراحة يعني من موضوع الفاكهة ده طيب ليه؟ أصل أنا عندي البطيخ بحبه أوي وبيجي في وقت البطيخ ما بيجيش لا لا لا ما ربنا قال لك إيه؟ إن هي لا تنقطع أكلها دائم الجنة دائم لا مقطوعة خلاص انتهى فكرة أصل دي موسم كذا والمانجا شهر تمانية خلاص بقى هتقضيها مانجا وعيش بقى طبعا مش عاوز اقول لك اي نوع من انواع المانجا لان الكلام اللي انت بتاكله ده حاجة تانية خالص طيب انا احيانا باجي اكل المانجا بحس كده ايه احيانا الشعر بتاعها بيدخل في اسناني وبيعمل لي شوشره واحيانا بتضايق قوي من الايه الرمان بتاعه كده البذر بتاعه عاوزه احيانا يتعب لي ضرسي قال لك الجنة الفاكهة فيها آمنة يدعون فيها بفاكهة آمنين عم آمن يا عم لا هتلاقي في حاجة تعو- تبهدلك ولا في حاجة تشوشر عليك هتبقى مستمتع وفي اللذة طيب أنا كلت واستمتعت ومليت بطني معلش بقى الأكل ده هيروح فين لا يبولون ولا يتغوطون مم. الله أكبر أمال الأكل هيروح فين قال لك الأكل ده بقى ما هو أنت في الدنيا ربنا جعل لك ليك إن هو يخرج في صورة الإيه ال- ما تعلمون لكن في الآخرة يخرج في طريقة تانية خالص إيه الطريقة التانية بقى يخرج رائحة كالمسك الله أكبر بس انا ماليش في الاكل قوي ودايما ماما تقول لي انت ضعيف وانت ضعيفه خالص يا بنتي كلي يا بنتي هتتجوزي ازاي ده انت داخله على زواجك كلي بقى شويه كلي ده انت في ثانوي كل مش عارف ايه يؤتى في يوم القيامه قوه 100 رجل في الاكل وحش الله اكبر عليك ده اللي بيروح يلعب جيم يومين ثلاثة والدته بتقولي خلاص يا جماعة أنا عاوز أسحب الاشتراك بتاعه ليه ما عادش فيه بيض في التلاجة سبحان الله ويسقون من رحيق مختوم والأنهار بقى يفجرونها تفجيرا والولدان يطوفوا عليكم ومش عارف ايه سبحان الله وأعلى نعيم طبعا رؤية الله الكريم سبحانه وتعالى والموت يذبح وانتهى سبحان الله عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه يوم هو في موقف يمر عليه ويجد ان في فرصه ان يذكر بالاخره الا ويفعل الصحابه يجروا كده فيشوفوا ايه مناديل كده يمسكوها مناديل لواحد ك- كبير قوي من عليه القوم وهم بيقاتلوا الكفار من الروم فيقولوا الله جميل الله مش عارف ايه بيقول لهم عجباكوا اه لمناديل سعد بن معاذ وكان سعد لسه ميت بيقول لهم مناديل سعد انتوا عارفين طبعا المنديل الواحد بيمسح فيه ايده بيمسح فيه العرق ويرميه فالمناديل ده كنايه عن الحاجه اللي ايه بتاعه سعد اللي مش مهتم بيها خير من ملء الدنيا من هذا المناديل سعد ياه المناديل بتاعته أفضل من ملء الأرض من هذه يا سلام يا سلام يا سلام ياخدهم النبي صلى الله عليه وسلم يسفرهم في حتة تانية خالص لحاد الأرواح لبلاد الأفراح منتهى أمل المشتاقين وطموح الطامحين منزهة عن المنغصات يا جماعة لا يسمعون فيها لغوا حتى اللغو الكلام اللي ينبغي أن يلغى اللي ملوش لازمة خلاص انتهى سبحان الله خلق الله الجنة بديع السماوات والأرض الجميل الكريم الغني خلق الجنة وجعلها دارا لأوليائه مقرا لأصفيائه وسماها دار السلام عارف يعني ايه سلام سلام سلام من كل حاجة سلام من أي منغص سماء من الهم سماء من ال- الكرب سماء من المرض سلام من من أي حاجة هم غم حقد حسد قالوا لي كلمة تزعلني سلام سلام الله يدعو إلى دار السلام لكن يهدي من يشاء نسأل الله أن يجعلنا ممن يشاء هدايته فنعيم لا ينفد وفيها من كل خير مزيد هي ورب الكعبة نور يتلألأ ريحانة تهتز وقصف نشيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلق قلوبنا بها الصحابة لما قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدين بقى بيبايعوه على الموت وبيبيعوه ان هم يدافعوا عنه فقالوا يا رسول الله كل ده ليك اشترط لنفسك واشترط لربك ما شئت قول يا رسول الله انت عاوز ايه فقال لهم اللي هو عاوزه انا عاوز كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا بنود البيعة معروفة فقالوا يا رسول الله وما لنا طب احنا هيكون لينا ايه يا عم نضحي نضحي باولادنا وانفسنا واموالنا ونتبهدل ونضحي بارضنا وعرضنا وكل حاجه لينا ايه؟ قال لهم الجنه قالوا الجنه امدد يدك نبايعك هناخد الجنه على اللقطه دي؟ لا بقى ربح البيع سبحان الله يبقى الصحابة قاعدين كده في الغزوة ومستنين الكفار وبتاع وأول ما الدنيا تبدأ والجهاد يبدأ يقول النبي قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فعمير بن حمام يقول جنة عرضها السماوات والأرض بخن بخن الله الله وراح على طول كان بياكل تمر قال إنها لحياة طويلة أن أمضغ تلك الثمرات ياه ده حياة طويلة أوي آه لسه قاعد باكل سبحان الله فدايما يعلق قلوبهم صلى الله عليه وسلم وهنشوف إن شاء الله بكرة كيف كان يعلق هذه القلوب وإزاي الجنة كانت بتحرك الناس دي كانت بتحرك قلبهم وتخليهم طايرين في السماء كده لمجرد بس الجنة الجنة دي مجرد ما يستحضروها ثم عارفين يا جماعة جنة يا جماعة افهموا الجملة دي واحفظوها كويس اسمها جنة الخلد عارف يعني ايه جنة الخلد؟ جنة الخلد يعني لو واحد دلوقتي قال لك ندخل في جسمك كورونا وتتعب جدا رئتك لمدة شهر وتدنك على جهاز الأكسجين ونضمن لك من باب التنزل في الخطاب إنك هتعيش بعدها وهتبقى رئة متميزة جدا وهتعيش مئة سنة بعدها هنجوزك أفضل أربع وأجمل وأغنى أربع بنات وهيكونوا ختمين القرآن عشان ما تقوليش أنا عاوز حد من الأخوات خلاص وهتاخد على كل أخت مليار دولار وهتسكن في أربع دول يكون ليك شارع كامل بتاعك هتستحمل هتقول بخن بخن مرحبا بكورونا صح والله يا جماعة دي عروض رغم ان انا بهزر لكن الفرق رهيب بين اللي انا بحكيه وبين الجنة فايه اللي هيحصل يعني واحد بيقول لك انا هجيب العيال معايا في العرض ده اه فعلا هتجيبوا العيال معانا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويلحق ذريتكم وذريتنا بنا وأنتم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بغير حساب ولا عذاب نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم